بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله يلا نتعبد لله شوية ب... بالنية نبدأ بنية طيبة بنية طيبة نحيا فيها مع الله سبحانه وتعالى وندردش مع بعض تعالوا نجدد النية في كل حاجة في حياتنا الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إزاي بتعمير الأرض قال واستعمركم فيها بس لازم نكون على المنهج اللي ربنا عايزه ربنا علمنا وقال لنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تعالوا نفهم مع بعضنا وإحنا بنعيش في تجربة في العالم العربي والإسلامي اسمها تجربة الربيع العربي بعد هذه الثورات احنا بنرصد الأحداث في العالم بندردش في حلقات عن التجربة التركية والتجربة الصينية والتجربة الماليزية وشوية تجارب كتيرة تعالوا النهاردة نفهم كده مع بعضنا تجربة من بعيد بعد المحيط الأطلسي بشوية تجربة غريبة كده عن بلد حدودها البرية مع ريو غراندي دو سول في البرازيل هناك حدودها إلى الشمال مع البرازيل ومن الغرب نهر اسمه نهر الأوروجواي ومن الجنوب حتة اسمها ريو دي لا بلاتا اللي فيها بعد النهر ده أو المجرى المائي ده الأرجنتين وعلى الضفة التانية بيبقى موجود بلاد في أمريكا اللاتينية هي بتطل في الجنوب الشرقي على المحيط الأطلنطي أو الأطلسي زي ما البعض بيسميه وحدودها مش كبيرة 176 ألف كيلو متر وهي تاني أصغر دولة بعد سورينام في أمريكا اللاتينية الدولة دي اسمها الأوروجواي الأوروجواي بنسمع عنها سبحان الله في أوقات عجيبة ممكن نشوفها كده في الأولمبيات أو في الألعاب الأولمبية أو في مسابقة ملكات الجمال في الحاجات البعيدة كده اللي ممكن تبقى مش من اهتماماتنا خالص لكن الأوروجواي فيها حاجة عجيبة جدا إن الدولة دي في الترتيب في الدول الأقل فساد في أمريكا اللاتينية نمرة اتنين وفي الدول اللي فيها شفافة شفافية من نمرة واحد لاتنين في أمريكا اللاتينية إيه الحكاية بتاعة الأوروجواي وهنروح نشوف إيه هناك تعالوا نشوف من 2010 اللي فات اللي تقريباً قبل الثورات العربية أو ثورات الربيع العربي وفي مارس تحديدا انتخب رئيس اسمه خوسيه موخيكا خوسيه موخيكا رئيس الأوروجواي ده عنده 76 سنة الراجل ده أدهش العالم كله كانوا كل وسائل الإعلام اللي موجودة وكل الصحفيين اللي عندنا يعني احنا عارفينهم كويس جدا بيعملوا ايه مع الرئيس لكن هناك كانوا متعجبين جدا مش بس في اوروجواي لكن في العالم كله تعجبهم ان الراجل ده مش راضي يبيع عربيته اللي كانت عنده قبل الرئاسة ورافض تماما انه يستبدلها وتناه مصمم ان هو يركب نفس العربية بتاعته العربية دي العربية المشهورة عندنا فترة طويلة جدا اللي بيسموها الفولكس فاجن البيتلز اللي موديل 87 واحنا بنتكلم في 2010 وقت ما جه وبقى رئيس للأوروجواي الراجل صمم ان هو يعيش في نفس المستوى اللي بيعيش فيه الشعب بتاع أوروجواي وتناه ماشي على خط مساوي لحياة المواطن البسيط رئيس الأوروجواي هو أقرب رئيس لمشاعر المواطنين في الأوروجواي بلده بيعتقدوا ان هو أو بيعتبروه حد من الناس القريبين جدا من قلوبهم ونفسهم بعواطفهم وعقلهم وراجل عجيب جدا وغريب برغم من انه عايش في بيته الفلاح الفقير وانه افقر رئيس دوله بيقبض 1250 دولار بس انا مش لاحق اقول اللي بيتكتب من مرتبه بيتبرع ب 90% من مرتبه اللي هو 12500 دولار لكن في نفس الوقت حصل على اعتراف دولي على انه افقر رئيس في العالم واكثر رئيس في العالم كرم وسخاء خوسيه موخيكا اللي عنده 76 سنه عايش في بيت ريفي مع زوجته اسمها لوسيا توبولا آه، اللي هي برضو عضوة في البرلمان ثروتهم كبيرة جدا بتتمثل في العربية الفولكس بيتلز اللي ب 1945 دولار الرئيس دوت بيقول ان الفلوس دي تكفيه لان كتير جدا من شعبه عايش بنفس المستوى يمكن أقل العجيب اللي قالوه عليه ان لا عنده حسابات مصرفية ولا عليه ديون ومستمتع بوقته جدا ومستمتع برفقته مع زوجته لكلبته اللي بيربيها الرئيس بيقول ان اهم امر في القياده المثاليه هو ان انت تبادر بانك تقوم بالاعمال او بالفعل حتى يسهل على الاخرين تطبيقه هو ده الرئيس اللي انتوا شايفينه دي عربيته ودي كلبته وده بيته وهو رئيس الجمهوريه الراجل دوت العجيب الغريب اللي بيتنقل ما بين الناس كده من غير حراسة في نفس العربية بتاعته قبل الرئاسة عايش في وسطنا في 2013 ويمكن دلوقتي عادي جدا مستمتع بحياته لا مديون لحد ولا عنده حسابات في البنوك بيقوم بشغله بنفسه بيزرع أرضه في بيته اللي عايش فيه قبل وبعد الرئاسة وما عندوش مشاكل لا مع مراته ولا مع حد حواليه ولا مع شعبه العجيب بقى ان بالرغم من فقره الشديد جدا وممكن يقبض كويس الا انه طلع اغنى من من كل الملوك اللي في العالم او الرؤساء اللي في العالم ليه هو افقر واحد وليه هو اغنى واحد افقر واحد لان مرتبه اللي بياخده فعلا 1250 دولار اللي بيحتفظ بيهم لنفسه من اجمالي 12500 دولار ده سبب فقره في رئيس جمهورية كل مرتبه 1250 دولار هو خوسيه اللي بنتكلم عليه مخيكا لكن ليه هو أغنى أو أكرم رئيس في العالم لأنه بيتبرع ب 90% من دخله اللي هو بقية ال 12500 دولار بيتبرع بيهم لشعبه اللي أول ما انتخب عمل اقتراح على حكومته بعد رفضه انه يعيش في القصور الرئاسية انه يعيش في بيته الفلاحي الريفي اللي هو كل يوم بيعيش فيه وينام فيه ويقضي حياته العادية طب يعملوا ايه في القصور الرئاسية القصر الرئاسي الكبير اسمه كاسا سواريث ايريس في العاصمة مونتفيديو هناك في الأوروجواي اللي المسلمين الأوائل كانوا فاتحينها من غير ما نعرف الملاحة اللي منهم ابن بطوطة واللي منهم زي ما بيقولوا لنا علاء الدين والسندباد دول الرحالة والبحارة المسلمين كان اقتراحه أول ما مسك الرئاسة على حكومته اللي مش هتقدر توفر مأوى للمشردين اللي عايشين في مراكز الإيواء في العاصمة مونتفيديو يبقى لازم يعيشوا في القصور الرئاسية كمراكز إيواء لشعب أوروجواي مراته سبحان الله ما عندهاش أي مشاكل اسمها لوسيا توبولانسكي وهي عضوة برضه في مجلس الشيوخ وهي كمان بتتبرع بجزء كبير من مرتبها لصالح شعبها الراجل ده خلانا نرجع لزمن طويل قوي رغم انه لا هو مسلم ولا عربي ولا فاهم ولا يمكن الله أعلم أرى عن الصحابة أو أرى عن سيدنا عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين أو عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أو عن هؤلاء العمالقة اللي كان عندهم كل الإمكانيات في العالم برغم من كده اختاروا يعيشوا زي أقل حد في شعبهم أو أقل حد في رعيتهم خوسيه خوسيه موخيكا بحاول احفظ اسمه اسمه بعيد عننا مش كان عايش من ألف سنة ولا 1200 ولا 1400 ده عايش النهاردة على الكرة الأرضية في الأورجواي هناك بعد المحيط الأطلسي بشوية في أمريكا اللاتينية في وسط الناس في 2010 و11 و12 و13 الراجل ده يمكن اتعلم مننا اتعلم او بالفطرة السوية فهم ان الناس اللي فاهمة واللي واعية والعقلة واللي بيعيشوا بصدق وتقدير ما بين الناس اللي عندهم إخلاص وخلق حميد وعندهم جوهر لطيف بيستهوي القلوب وبيثير الإعجاب والتقدير من خصال المؤمنين بالنسبة لنا المتقين عند ربنا من أصحاب كرم الطباع وسجايا العمل الصادق الناس المتواضعين عشان كده تعالوا نتكلم عن التواضع في وقت فعلا محتاجين فيه نتعلم خلق التواضع من الرئيس للوزير للعالم للحاكم للضابط للمحكوم للجندي للغفير للثوري للأب للابن للأم للحكومة وللمعارضة تعالوا نعرف شيم الصالحين المخبتين اللي عندهم هدوء وسكينة ووقار واتزان أصحاب خلق التواضع اللي بيخلي الابتسامة موجودة على الثغر ويخلي البشاشة موجودة في الوجه اللي عندهم طاقة إيجابية اللي عندهم خلق حسن ومعاملة طيبة المتواضعين هم بتمامهم وبصفاتهم الطيبين اللي بيحيوا ما بين الناس حسن التواصل وبيبقى عندهم قوة في الاتصال مع الآخرين ما عندهمش فرق ما بين أبيض وأسود ولا طويل ولا قصير بس عندهم فرق كبير ما بين الصادق والكاذب عندهم فرق كبير ما بين صاحب الإحساس اللي هو نعمة ومنعدم المشاعر المتواضعين هم أصحاب السعادة هم أصحاب الجاه والسلطان الحقيقي المتواضعين هم أبعد ما يكونوا عن الاكتئاب هم دايما مستحضرين الله عز وجل في نفسهم وفي قلوبهم ودول بالضبط عكس والعياذ بالله المتكبرين اللي مش فاهمين ان اي مكان بيدوسوه على الارض اكيد فيه اذا ما كانش ملايين من الناس او مليارات ففي الاف داسوا في نفس المكان للاسف ما عندهمش بعد نظر عندهم سوء رؤية او انعدام رؤية اللي بيفقد التواضع بيفقد عقله لانه بعجبه وانفته بنفسه بيرفع ربنا يعافينا ويعافيكم مستوى الخسه في كرامته وبيخفض كل الامور النفيسه والعجيبه بيبقى سهل قوي انه يضيع بيبقى سهل قوي انه يفقد كل ما فيه من معاني سميه فقد التواضع اللهم احفظنا يا رب المتكبر المعجب بنفسه بيبقى قبيح النفس والنفس بيبقى تقيل على القلب مفكر نفسه صاحب الفضل على غيره نسي أن من تواضع لله رفعه والمتواضع لله فاهم وواعي مولود بقلب عالم أن الله سبحانه وتعالى جل شأنه صاحب الأسماء والصفات والنعوت العظيم المتعالي ذو الجلال والإكرام علمنا أن انكسار القلب للرب جل وعلا وخفض الجناح للعباد هو قمة الرضا علمنا بالتواضع أن ما فيش فضل لحد على حد ولا في حد أحسن من حد وما فيش حد مميز إلا بفضل الله ورحمته وأن الفضل لله وأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله دايما مهتم بحقوق العباد قبل ما يهتم بما له عند العباد صاحب خلق عظيم يزول معه الكبر وينشرح به الصدر دايما مؤثر على نفسه اللي حواليه عشان كده بيبقى طيب النفس مش قاسي دايما عنده الإيثار للآخرين ودايما متجنب الأنانية ما بيحبش نفسه قد ما بيحب اللي حواليه يقدم لهم كل حاجة تعالوا نعيش مع التواضع شوية تعالوا نعرف حقيقته تعالوا نعرفه من الرئيس ومن الحكومة للمعارضة والمحكومين تعالوا نعرفه ما بيننا وما بين بعضنا بلاش جوه البيت بلاش تحسبه على المدير وعلى صاحبك وعلى الغفير تعالى احسبه على نفسك واحسبيه على نفسك في وسط أهلك وناسك احسبوه صح على نفسنا تعالوا نعرف لأن طوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس والمكرم الحقيقي اللي ربنا يرزقه بنعمة وفضل من المولى العلي انه ينمي نفسه بخلق التواضع تعالوا نعرف أن الله عز وجل هو الذي يقول في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم والعياذ بالله إيه الموضوع نعمل إيه ربنا أمرنا وده قلب التنمية البشرية وده قلب الأخلاق الإنسانية وده قلب الإيجابية قال لنا واخفض جناحك للمؤمنين وقال لنا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ده أمر لله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولينا كلنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في يوم وهو خطيب إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد عشان كده المتواضع بيحب ربه بيحبه ويكرمه ويعزه ويجله بين الناس فقال جل من قال سبحانه يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين خدوا بالكم من أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هو ده الباب اللي نفسنا ندخله واللي ربنا يكرمنا بيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نفسك تدخل في باب بفضل الله راجع نفسك في أعزة على الكافرين اللي قبلها أذلة على المؤمنين بس خدوا بالكم يعني ايه أذلة نذل نفسنا للناس برضه مش كلام لا لا تعالوا نعرف من كلام ربنا لما جعل أن الذل للمؤمنين والذل للوالدين مقام رحمة قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ده سبيل إبقاء النعم لما تتواضع لله لما تبقى بينك وبين إخوانك مكسور لهم وده من عزة الله سبحانه وتعالى كلما تذلل العبد للرب كلما زاده الرب عزا من فضله ورحمته تعالوا نفهم بقى أن التواضع نوعين عشان مش كل التواضع محمود والتواضع مش معناه انك تذل نفسك لحد لكن في ذل للمؤمنين وذل للوالدين وذل للناس الطيبين بس ده ازاي تعالوا نفهمه عشان ما يبقاش الكلام واسع قوي المحمود هو ترك التطاول على عباد الله او ان انت تبقى شايف ان الناس دول انت احسن منهم شويه انت اجمل انت افهم انت اذكى انت اغنى انت صاحب المال انت صاحب الشركه انت صاحب العقل الراجح انت اللي بتفهم وهم ما يفهموش فتبدا تبص لهم بنظره فيها عجب التواضع عكس كده لان التواضع المذموم اللي بتنزل بيه وتذل نفسك عند الرئيس او المدير او صاحب المصلحه علشان يشوفك يشوفك بمنصب يشوفك بجاه يشوفك بسلطان يشوفك بمال يشوفك بكلمتين طيبين يشوفك بمأمورية لو انت عسكري بأجازة عند الضابط لا لا لا لا التواضع المحمود هو ترك التطاول على عبيد الله والمذموم ان انت تبقى الدنيا في قلبك وانت بتذل نفسك مش بتتواضع علشان تاخد حاجة من الدنيا وانت ناسي الآخرة العاقل اللي فاهم اللي واعي بيمسك في التواضع المحمود بعمره في حياته ما بيتطاول أو يرفع مناخيره على حد والمتواضع المؤمن اللي فاهم عمره ما بيتواضع كأنه بيذل نفسه عشان ياخد حاجة من حد عشان كده تعالوا نفهم ايه من التواضع من التواضع اتهام النفس التقصير اللي بيخلينا نجتهد في علاج العيوب من التواضع نراجع نفسنا في حياتنا في فلان لو علينا صوتنا شويه فلان لو زعلان مننا فلان لو احنا عندنا في نفسنا كده كرب او هم او مغمومين او شايلين من حد المتواضع بيراجع نفسه المتواضع بيشوف نفسه صح بيرجع يبص جوه ما بيشاورش على الناس كده قد ما بيشاور كده وبيشوف قلبه تاني وبيتابعه بيشوف نفسه راضية أو فيها والعياذ بالله من غير ما ياخد باله غيرة حقد حسد مذموم باصص لحد بصة مش مظبوطة نفسه بتكلمه ازاي لما بيراجعها هو ده الإنسان الفاهم الواعي العاقل بيسمع كلام ربنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بيرجع بقى هذا المتواضع يفهم أنا أعوذ بالله من أنا هو أنا بعامل الناس كويس بسلم على الناس وابدأهم بالسلام ولا بستناهم لما يسلموا عليا برفع سماعة التليفون أسأل على اللي ما بيسألش ولا بشوف هيسأل ولا مش هيسأل وآخرتها إيه معاه بيرجع يشوف هو بيوصل رحمه زي ما النبي صلى الله عليه وآله قال لنا في الحديث القدسي عن الرحم ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك فيقول لنا النبي صلى الله عليه وآله ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من وصل من قطعه المتواضع اللي فاهم مش خوسيه أنا كل شوية راجع اسمه تاني مش خوسيه عايزين نحفظه والله خوسيه مخيكا اللي بيسأل على الناس كلهم حتى لو مقاطعينه مش شايف نفسه كده انا ما اكلمش اخويا خلاص قرفان منه ده عيل مقرف انا ما اكلمش اختي اصل هي مزهقاني اصل هي غلطت في مراتي اصل بصت لبنتي انا ما اكلمش صاحبي انا ما اكلمش صاحبتي اصل هي بتجيب سيرتي اصل هي بتحسدني وتلاقوهم قاعدين كده زي ما انا بعمل في قدام الشاشه دلوقتي شايفيني قاعد هز راسي تلاقي اللي مش متواضع من جواه بيتهز كده مهزوز مش ثابت عشان كده بقول الكلام ده لنفسي وبراجعه معاكم كلنا محتاجين نراجع نفسنا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تعالوا نراجع نفسنا ونتهمها بس مش نتهم النفس علشان نتخنق ونخنقها ونحكم عليها بالإعدام لا نتهم النفس عشان تجتهد عشان تجد عشان نشتغل عشان واحنا بنراجع نفسنا نعالج العيوب والأخطاء ونمتن ونقوي الإيجابيات أعرف حد والله العظيم من نعم ربنا عليه إنه دايما بيوصل رحمه ودايما بيوصل اللي مقاطعه ودايما عايش في وسط الناس مش في دماغه يعني فلان سأل ما سألش حتى لو حد أساء إليه بيتجاوز ويتغافل وربنا كرمه جدا بنفس طيبة سوية استنى اللي حواليه يقولوا له انت عبيط انت عيل اهبل انت بتسال وهم ما بيسالوش انت بتزور وهم ما بيزوروش مره في الثانيه في الثالثه والزن على الودان اقوى من السحر لحد ما بقى قاطع رحم كان يدري او لا يدري لحد ما بقى ما يسالش لحد ما بقى يشيل لحد ما اتقلب القلب الابيض لقلب منكود بنكات سوداء أصله تأثر باللي حواليه مش بس كان متواضع وفشل لا ده كان كمان متأثر بكل اللي حواليه المتواضع بيعالج عيوب نفسه وما يتأثرش بالإساءات اللي حواليه عشان كده ربنا بيرفع عنه الكروب ويستره من الزلات فقال له قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قبل ما نعدي راجع نفسك او راجعي نفسك مقطع حد حد حتى لو اساء اليك او اساء اليك او حتى مقطعك بتراجع نفسك توصله تكلمه لو حد حسدك بتحسن اليه لو انت غلطت بتتبع الحسنه السيئه تمحوها زي ما ربنا قال فاتبع السيئه الحسنه تمحوها ده بي على طول ده المتواضع وتعالوا نعرف بعد مجاهدة النفس واتهام النفس للاجتهاد والجد في الإيجابية تعالوا نعرف تاني حاجة المتواضع المتواضع دايما الله عز وجل في قلبه فمستحضر الآخرة ومقدمها عن الدنيا تلاقي الدنيا مش فارقة معاه فلان اشتغل وكسب مليون جنيه بس كان فيهم شبهة رشوة حرام ملاوعة طريق مش مظبوط تلاقي يقول لك لا لا لا ربنا يكفينا بحلاله عن حرامه وربنا يغنينا بفضله عن من سواه مش هياخد معاه حاجة في الآخرة بس هو قادر بعد ما بيجد ويجتهد بيرفض أي طريق ملتوي في الدنيا مستحضر دايما الآخرة وعارف ان الدنيا مهما طالت من فاتة ومهما غرت الواحد في ثانية قد تنتهي فدايما مستحضر الآخرة في قلبه ونفسه ومستحقر الدنيا عشان كده دايما حريص على الجنة ودايما مستعيذ من النار عشان كده فاهم ان ربنا لو أنعم عليه وخلصوا من مشاكل الدنيا بيشعر بقلبه ونفسه ان قرب من الجنه بيعرف ان الجنه برحمه ربنا فبيستحقر الدنيا خالص فتلاقوها والله ما فارقه معاه عربيه شقه بيت مال عيال زوجه كل الدنيا مش فارقه معاه حد متواضع لله انا عايزكم تقولوا لنا ايه صفات التواضع واللي حابب يكلمنا يتفضل يتصل عشان محدش يزعل انا عارف اتاخرنا في استقبال المكالمات لكن مهم قوي نراجع نفسنا مهم جدا نفهم ونعي احنا متواضعين لله بفهم وجدية ومراجعة متواضعين للمسلمين وللجيران واحنا في مصر متواضعين بلين الجانب متواضعين بان احنا بندور على صاحب الحق دايما ونجري ندهوله خدوا بالكم من هذه الصفات اللي اتعلمتنا تحمل الاذى عشان حتى نبذل الجهد في الدعوه النبي صلى الله عليه واله فاكرين كلنا الراجل اليهودي اللي جه للنبي صلى الله عليه واله ودخل عليه وراح ماسك رقبته وقال انكم آل مش فاكر آل قريش ولا آل أبا طالب قوما مطل الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجل يعني مسك النبي من طوقه وشد رقبته ورقبته عملت سيدنا عمر بن الخطاب قام ومسك السيف فاكرين الحديث ده والقصة المشهورة ديت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما روعته وقال انت ليك دين فقال له اعطيه دينه وزده قال ولما ازيد قال جزاء ما روعته كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر بحقه يديله الدين بس كان قادر يترك الصحابة ولا سيدنا عمر يقطع رقبته هذا الرجل قليل الأدب قليل الذوق لكن إيه ده هو ده لين الجانب وإعطاء الحقوق والمتخذ يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عشان كده ربنا قال واخفض جناحك للمؤمنين واعيين يا جماعة وفاهمين في أمور بتحصل وتخلي الواحد يشعر بالعجب العجاب إيه اللي بيحصل؟ إيه الأخلاقيات اللي بقت عندنا؟ عند المصريين وعند المسلمين وعند العرب عند الناس اللي المفروض إنهم ناس طيبين وهم ناس طيبين بس عندنا مشاكل تعالوا نعرف نعالجها ازاي نعالجها بمعرفة قدر الإنسان من أهله وإخوانه وأصحابه وزنه إذا قلنا بغيره هنعمل إيه عندنا أحداث شديدة جدا والنهاردة عندنا محاكمات في بورسعيد وعندنا أسام مقفولة وعندنا ضباط مضروبين بالرصاص وعندنا عساكر عاملين إضراب علشان بيتضربوا بالطوب والمولوتوف وناس وأهالي عايزين حقوق أولادها وناس يبحثون عن حقوق شهداء نسأل الله عز وجل أن يجعل كل موتانا يا رب في الجنة من أهل الشهادة إزاي نعرف هذه القدور ومين يتواضع ومين يعتز ومين يضرب ومين يلاقي تعالوا نعرف بعد الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك دكتور محمد جزاك الله خيرا ويجزاكم إن شاء الله أم عامر من السعودية ربنا يبارك فيك الله يخليك يا رب الله يبارك فيكم يا رب اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر اللهم.
بلاد المسلمين يا رب وسوريا وسائر بلاد المسلمين اللهم امين يا رب اللهم آمين واجعلنا اللهم على قلب رجل واحد باذن الله اللهم تعالى اللهم امين اللهم امين الله يبارك فيك يا جزاك اختنا الله خيرا على هذا ال- ال- هذه الحصه المباركه باذن الله اللهم وإن امين سمحت لي بهذه المشاركه البسيطه تفضلي
في قولي يعني هذا الدرس يتناسب مع ما في قوله سبحانه وتعالى كما تعلمت من علمائنا الافاضل آه، في سوره الفرقان عن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام نعم فيعني سبحان الله العظيم في اللغه يعني كلمه هونا من مفردات معاني هذه الكلمه وجدت التالي والله اعلم على ذلك فكلمه الهون على انه السكينه والوقار فعباد الرحمن هم كذلك كما نعم.
جاء في قوله تعالى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما نعم وإذا أخذنا معنى الهون على أنه مصدر هان عليه الشيء يهون أي خف فهم كذلك حين هانت عليهم الدنيا أمام الآخرة نعم وقد علموا وأدركوا قوله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله نعم و- والآيات كثيرة في هذا الباب ولو نعم.
أخذنا أن هو- آه، هون هو هون الشيء أي هين السهل فهم كذلك فالمؤمن هين هين لين سهل.
لا يعاند ولا يكابر وهو رحيم مع خلق الله جميعا كما تفضلت وذكرت مع الوالدين آه، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم وإن أخذنا كلمة الهون على أنها الهوان والمهانة والذل والضعف فهم كذلك مع إخوانهم المؤمنين نعم نعم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين نعم وكذلك مع كل مع كل من الوالدين والضعفاء ممن حولنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نعم وكذلك فإن كان الهون لما أصابهم من ذل الدنيا وأهلها ولما أصابهم من عذاب الهون فيها فقد وعوا وأدركوا الثمن بأنه رضا الله والجنة نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية واخيرا الايه قال الملا الذين استكبروا من قومه هنا استكبروا عكس ال- الهونه عكس- نعم عكس قومه توضع الذين استضعفوا لمن امن منهم قالوا انؤمن لك ون- واتبعك الارذلون يعني نعم.
هذا والله اعلم جزاك الله خيرا اسفل الاطاله الله يبارك فيك ام عامر ما شاء الله عليك جزاكم الله خير وربنا يبارك فيك على المداخلة الطيبة ديت ما شاء الله هي قلب الموضوع فعلا ربنا يكرمك يا رب ويكرم كل مشاهدينا أخونا هاني من الفيوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا دكتور محمد؟
والله في نعمة وخير حال الحمد لله نحن بارك وإياك وكل الله فيك المشاهدين وجزاك عنا خيرا والله وجزاك إن شاء الله حبيبي الله يعزك ويبارك فيك ربنا يجزيك خير يا شيخ محمد والله على الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه الله لأن هو التواضع يعني سمة لا نجدها إلا في العلماء نعم.
ويعني طبعا آه، قبل ده كله وجدناها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عندما وسلم كان يجلس مع الصحابة نعم.
فيعلمهم أمور دينهم ثم بعد ذلك آه، الصحابة آه، مثل سيدنا عمر الذي يعني آه، عندما وجدوه عندما سأل عليه آه، فوجدوه نائما تحت شجرة فقالوا له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر نعم فيعني هذا تواضع نعم.
لأن هذه المق- المقولة قال قيلت لسيدنا عمر لأنه كان متواضعا فعندما سأل عنه لأنه كان أميرا للمؤمنين فتوقع أنه سيجده في قصر أو ما شابه ذا- ووجد آه، في وسط حراس أو ما شابه ذلك نعم فإحنا يعني فعلا يا دكتور محمد نحتاج إلى التواضع في هذا العصر نعم تواضع لان آه، ل- الناس لما هيتكلموا في هيكون في كلامهم تواضع فهنجد الانصاف فيعني نتمنى لان فعلا دي سمه غايبه سمه آه، سمه الانصاف نعم مع التواضع لان نعم.
التواضع لا نجده الا في العلماء ومش نعم.
اي حد نلاقي فيه تواضع يعني نعم.
فعلا لان التواضع شيء يعني يكاد يكون من آه، اقول لحضرتك نادر.
عملة نادرة دلوقتي للاسف شديد يا شا- دكتور محمد لما يعني بيعرفوا او يشهروا او ما شابه ذلك فيعني فعلا بنجد ان التواضع ده خلاص يعني في خبر كان فطبعا دي حاجه الحاجه الثانيه الرساله الاخيره يا دكتور محمد باذن حضرتك يعني اتفضل لخ- آه، تضامن مع اخواننا يعني الضباط آه، مرتاحين نسال الله تعالى ان ربنا يعينهم واسال الله تعالى برضو ان آه، يحفظ اخواننا في آه، ضباط الشرطه و آه، اللهم امين اللهم آمين.
والرسالة الأخيرة برضو لإخواننا في جماعة الإخوان يا دكتور محمد نعم.
الدكتور حمدي حسن والدكتور جمال حشمت يعني أرجو يعني الكلمة الطيبة يعني في مثل هذه المواقف لأن صراحة الضباط دول معاهم ثمان أحكام يا دكتور محمد فالواحد حزين جدا جدا نعم.
بعيد عن إن هم ملتحين دي حاجة من الحريات يعني حضرتك يا دكتور محمد لو ده حد ليبرالي ولا الكلام ده ومعاه الكلام ده كان الدنيا دلوقتي خربت في كل القنوات الفضائية لكن نعم.
انهم ملتحين طبعا آه، احنا عايزين جمعيات حقوق الانسان يا شيخ هاني يا الله نعم احنا محتاجين جمعيات حقوق الانسان العالميه ال human rights وغيرها تبحث تاني عن حرياتنا في تنفيذ الاحكام القضائيه داخل جمهوريه مصر العربيه وللاسف يا دكتور محمد يعني احنا حضرتك ناس ليس لهم حقوق وبيرموا بالطوب و- وطوب وبيستمع لهم يعني يعني احنا وصلنا لهذا الحد يعني وكان احنا اقليه وليس هم يعني للاسف الشديد يعني الواحد حزين جدا جدا يا دكتور محمد وربنا يعني بس انا انا مش عايزك تبقى حزين لانك لازم تعرف ان امر المؤمن كله له خير وربنا يا رب يكرمك اخويا هاني لازم نفهم الكلام ده بس دي نقاط امتحان وابتلاء نسال الله عز وجل ان يرزقنا بحسن ابتلائه يعني ف... فربنا يا رب يكرمك اخويا هاني ويعزك ويبارك فيك و... ويديم علينا وعلى كل اخواننا واهلنا في كل مكان النعمه والفضل واخواننا الضباط الملتحين هم اخوه متواضعين ولا نزكيهم على الله عز وجل لكن كلنا نشدد من ازرهم في ان يتمسكوا بما لهم من حريه ويتمسكوا فيما لهم من حريه اعتقاد في الشكل والمظهر مع الالتزام بكامل القوانين واحنا النهارده في مصر مش هنطالب الا بتطبيق القوانين الحقيقيه على الضابط لكي يعني يمسك وظيفته وعلى الضابط حتى يحمى من البلطجيه وعلى البلطجي حتى يؤخذ بشيف بسيف الشده والحزم حتى تكفى او يكفى الناس شر ربنا يعافينا يا رب اخونا علي من البحيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد الله يحفظك ويبارك فيك جزاكم الله خيرا وجزاكم ان شاء الله وبارك الله فيك سبحانه وتعالى أن يجعل هذا ال- ال- العمل القيم في ميزان حسناتك يا رب وتقبل اللهم منك يا رب امين اللهم امين احنا ونسأل والدينا الله أن يفرج عنا ما نحن فيه وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء امين يا رب امين يا وجميع رب المحن امين يا رب امين يا رب آمين يا رب محمد العالمين أشكرك يعني أنا أحب أن أشارك في هذا الموضوع يعني تفضل نقول أن ال- ال- ال- أن أن الإنسان المتواضع يحبه الله عز وجل نعم والإنسان غير المتواضع يعني توعده الله سبحانه وتعالى لأنه يعني بارز الله سبحانه وتعالى في صفتيه نعم الك- الكبرياء نعم فهو يبارز الله سبحانه وتعالى أما المتواضع فهو بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام سيد المتواضعين الذي قال له سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت انت لهم لهم ولو كنت فظا ولو كنت غليظ فظا القلب غليظ القلب لانفضوا من من حولك حولك نعم وأن غير المتواضع تقول له أنك غير محبوب من الله سبحانه وتعالى وغير محبوب من الخلق نعم لأن الله سبحانه وتعالى فطر العباد يعني فطرة الله التي فطر الله الناس عليها الناس بصفة عامة نعم والمسلمين بصفة خاصة لا يحبون من يتعالى عليهم نعم نعم فأما الإنسان المتواضع فهو محبوب من الله متأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم محبوب من الخلق نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا آه، هذا الخلق العظيم ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله صلى خيرا الله عليه وسلم وجزاكم ان شاء الله ربنا يا رب يبارك فيك ده طبيعي والله كل متواضع هو محبوب وله من الله فتح في القلوب الله عز وجل يحبه ويجعل هذه المحبة في قلوب عباده له ربنا يجعلنا من أهل التواضع والرحمة يا رب إن شاء الله الحاجة سناء السلام عليكم ما شاء الله عليك يا الله أكبر ما تفوتيش حلقة يا حاجة سناء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام انا اقدر أش... انا اقدر يا دكتور ربنا محمد يكرمك.
انا اقدر مع الله الناس يحفظك.
الطيبين ما الله اقدرش وبرضه ذلك فضل الله وكان فضل ربي علي عظيما ربنا احقاقا يديم عليك للحق وعلينا النعمة والفضل أو... واحنا برضه يا دكتور محمد والله نحبك في الله الله يبارك فيك احبك الذي احببتنا فيه الله يبارك فيك ونحن بحاجة لل- للتذكير بالمعاني الطيبة التي ذكرتها جزاك الله خيرا وتقبل الله منك ولا مانع إطلاقا دكتور محمد من ذكر النماذج الطيبة التي ذ- ذكرت ذكرتها في أوروغواي نعم طالما فيها قيمة طيبة نقتدي بها من تواضع وإيثار وإتقان وأمانة وكل المعاني الطيبة نعم.
ولكن إحقاقا للحق نعم عندنا من النماذج في التاريخ الإسلامي ما يفوقهم في تلك المعاني الطيبة نعم وأنا وأنا لا أدري في وقتنا الحالي هي ثورات الربيع العربي أم ثر- ثورات الخريف العربي نعم فأينما ووقتما فأينما ووقتما وجد الإسلام وجد الكمال والجمال والعطاء والرقي وكل ما تشاء لكل الأشياء نعم فمنه السياسة والاقتصاد والاجتماع والتنمية والبناء وكل شيء نعم.
وليس ذنب الإسلام أن أصحابه لم يستخرجوا منه كل هذا الشمول لكل جزئيات الحياة نعم فهو موجود نعم.
وثابت ومحفوظ نعم.
فقط يحتاج خبراء مهرة من كل التخصصات وتفعيله على أرض الواقع وكلنا نتكامل من أدنانا إلى أعنانا إلى أعلانا ومعنا أقباطنا وإخواتنا في حواء وآدم نعم.
لهم أماكنهم نعم.
وهذا ليس منا عليهم نعم.
فربهم رازقهم وغير المسلمين أجمعين والعبرة والمقياس الكفاءة والأمانة والتفاني لصالح البلاد والعباد طالما بمرجعية إسلامية نعم.
وهل أحد ينكر على سبيل المثال كفاءة الأست- الأستاذ الجراح العالمي مجدي يعقوب لا طبعا زاده زاده الله توفيقا نعم.
وجعله سببا في شفاء الناس اجمعين نعم.
شفاء فيه حمد وشكر نعم.
معه اسلام الوجه لله رب العالمين اللهم اجرى الله الخير على يديه وهداه الى الحق باذنه وغير المسلمين نعم.
ومن قبله ومن قبله الدليل المشرك الذي استعان به شيخ الحبيب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
في رحلة الهجرة لكفاءته نعم.
فديننا دين الرقي والحضارة والعدل نعم.
ومصر تحتاج كل الأيادي نعم.
مسلميها ومسيحييها نعم.
ولنقف جميعا عن المطالب ونعمل بجدية ثم بعد ذلك يأتي الخير والخير كله بإذن الله طالما كلنا تحت شرع الله ومنهج نبي الله والحكماء والعقلاء في دين الله فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه والحمد لله حمدا ترضاه آمين.
رب جل في علاه حتى نلقاه مع الأحبة ومصطفاه في جنته برحماه آمين آمين اللهم آمين.
وجزاكم الله خير الجزاء دكتور محمد ما شاء الله جزاك يا حاجة سناء الله يبارك فيك يا رب ما شاء الله معنا حد يا جماعة حاضر أم طارق ما شاء الله من فين من بني سويف ايوه السلام عليكم ع- عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم لو طارق سمحت ازي حضرتك على فكره انا من النوع اللي بحترم حضرتك جدا جدا جدا الله يبارك في حضرتك والله وحياه ولادي فعلا بحترم قناتي جدا جدا أنت ما شاء الله بلام حلفت بلا ما تحلفيش بودا- بولادك ربنا يخليهم يا رب يحفظهم يا رب انا عايزه اسال حضرتك انا بنتي في كليه فبتقول لي البنت اللي هي شغاله عند الناس تعرف بنتهم معلش قولي تاني قولي الناس دي تاني بنوها بنتي النهارده حكت لي حكايه خلتني على صوت شوية يا جماعة صح طب بقول على لك صوت بنتي- شوية بس بنتي النهارده حكت لي حكايه خلتني بكيت نعم تقولي ان في واحده صاحبتها شغاله في منزل فصاحب البيت هانها قدام بنتها بنتها دي عندها حوالي ست سنين او سبعه فبتقول لها ليه يا ماما متحمله ده كله فقالت لها يا بنتي عشان الفقر مم.
هو ايه اللي خلى الفقر الفقر عيب ليه كده ليه ليه ما نرحمش نفسينا ليه الغني ليه الغني يدوس على الفقير ليه نعم في رب في رب ربنا ربنا اسمه العادل نعم يلا شاء وربنا بيقول وجعلناكم درجات نعم فعايزاك توصل للبنت دي رساله هي اكيد سامعاك دلوقتي نعم.
قول لها ان الله مع الصابرين اذا صبروا نعم بالله نعم.
عليك تقول لها كده نعم وألف حاضر شكر وشكرا لحضرتك جدا ربنا يبارك فيك يا ام طارق يا رب ان شاء الله ربنا يحفظكم وي- ويحفظ بلادنا يا رب وعبادنا واهلينا في كل مكان خلونا بس نتعلم آه، بسرعه بس كده ان ال- ال- اول حاجه الفقر آه، اللي هو قله المال مش عيب والفقر مش معناه قله المال لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده خدوا بالكم من التواضع بس عشان نفهمه بجد والله الكلام ده محتاجين فعلا نفهمه في فرق كبير ما بين الاغنياء والاثرياء فرق كبير جدا ما بين الاثنين ممكن يبقى غني وثري يبقى معاه الاثنين وممكن يبقى غني ومعهوش فلوس خالص وممكن يبقى ثري وفقير يعني معاه فلوس بس هو فقير ليه بقى لان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في يوم سال الصحابه والحديث بمعناه تعالوا نفهمه بس كده من الغني قالوا الغني غني الدرهم والدينار اللي معاه فلوس قال ليس هذا هو الغنى حديث بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم طب مين الغني قال إنما الغنى غنى النفس بتلاقوا نفس عفيفة راضية ولذلك لما سألوا أحد التابعين حابب أبقى غني قال ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وتكن أغنى الناس الغني اللي ما يلزموش المستغني عن الشيء هو الغني عن الشيء المستغني عن العربية هو الغني بالعربية مش عايزها مش محتاجها الموضوع بالنسبة له مش فارق هو مستغني عنه فهو غني عشان كده خلونا نفهم في فرق كبير جدا في ناس معاها فلوس كتير جدا الله يعرفهم يعني لكن عندهم احتياجات اكتر من الفلوس فيبقوا مديونين ويبقوا تعبانين كل ما تجيلهم حاجة يحبوا حاجة أكبر وكل ما ياخدوا الحاجة الأكبر يحبوا حاجة أكبر وده مش من الطموح ده من الفقر عن الرضا بالاحتياجات هو دي المشكلة خوسيه مخيكا ده بيقول عليه النهاردة ده موضوع الحلقة وعنوانها أفقر وأغنى رئيس هو أفقر رئيس بالنسبة للرؤساء في رئيس جمهورية بجد يعني في الزمان ده في 2013 بيقبض 1250 دولار هو على فكرة مرتبه 12500 دولار بالمصري النهاردة بقى والقصة دخلت في السبعة جنيه وبتاع يعني داخل له في 100000 جنيه بس هو بياخد 1250 دولار يعني ما بيعديش ال 10000 جنيه رئيس جمهورية يا جماعة هو ده فقير اه اكتر حاجة قليل قوي بس هو غني ازاي لان هو بياخد ال 12500 دولار ال 100000 جنيه بيتبرع مثلا ب 90000 بيتبرع ب 90000 ويخلي له 10 يكفوه بيقول 10 لازم يكفوني لان في في البلد ناس كتير عايشه بالعشرة او بالالف او بال 500 جنيه او في ناس عايشه وهي مش لاقيه فلو انا عايز ابقى انا بحكم الناس دي لازم اعيش زي الناس دي عشان اعرف اشتغل عشانهم عشان اعرف اخدمهم وده اللي كان بيعمله سيدنا عمر بن الخطاب وده اللي كان بيعمله سيدنا عمر بن عبد العزيز لما استغنى عن كل ما في الدنيا وهو اللي علمنا وقال لنا ان لي نفسا طواقه ما طاقت الى شيء إلا وأعطاها الله إياه فقد تاقت نفسي إلى الزواج بابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فاطمة بنت عبد الملك دي بنت رئيس العالم خليفة المسلمين في ذاك الزمان عبد الملك بن مروان وأخت الوليد بن عبد الملك بن مروان وأخت سليمان بن عبد الملك بن مروان وزوجة عمر بن عبد العزيز أخوها كان أمير مؤمنين وأبوها أمير مؤمنين وطاقت نفس سيدنا عمر أن يتجوزها فتزوجتها وطاقت نفسي إلى الولاية فتوليتها كان نفسه يبقى والي فبقى والي المدينة وطاقت إلى الإمارة فكان أميرا للمؤمنين والآن طاقت نفسي إلى الجنة فأسأل الله عز وجل أن أنالها ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز ده المتواضع المتواضع يغلب الخوف من الله في قلبه عن رجاء عشان كده دايما وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بيبقى خايف ان الامور تتبدل تتغير ما احنا ممكن يبقى معانا وفجأة يبقى معناش حاجة خالص تواضع لله يرفعك لو النهاردة معاك وانت في وسط الناس مكسور لله عملت حلقة زمان قلت اكسر نفسك لله عشان لو جيت في يومك كسرت في وسط الناس ربنا هو اللي بيرفعك والناس يرفعوك وكمال التواضع الاعتزاز بالدين والاستسلام الكامل لشرع الله عشان كده المتواضع في ديننا اللي بيقبل كل أوامر الله سبحانه وتعالى ملوش فيها رأي وهوى بقى ومزاج لا لا يغلبه هذا المزاج فهو منقاد انقياد كامل وتام لله يعبد الله وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مش للعادة مش عشان الناس ماشية كده لا ده بيحب النبي ده عارفه وعارف ما أمر به الله على لسان رسول الله وحتى مش بس كده ده حتى بيترك الشهوات المباحة خوفا من الوقوع في الكماليات ويحتسب عند الله عز وجل بيترك ما يمكن أن يتملكه في الدنيا من لباس ويضع نفسه وقدره لله ولذلك في عندنا حديث عجيب رواه الإمام أحمد الترمذي من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها التواضع خلوني قبل ما اجري لان كتير مننا ما بياخدوش بالهم اعظم التواضع بعد التواضع لله عز وجل التواضع للوالدين بر الوالدين اكرام الوالدين طاعه الوالدين وكل ذلك في غير معصيه الحنو على الوالدين البشر في وجه الوالدين التلطف في الخطاب مع الوالدين توقير الوالدين تقبيل أيدي وأرجل قبل رؤوس الوالدين الإكثار للوالدين في الدعاء الجود على الوالدين بكل ما يمكن وما يشاء وكل ده في حياة الوالدين أحدهما أو كلاهما طب لو ما لحقناش كنتوا فقراء زي كده وسبق الوالدين إلى الرفيق الأعلى نسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا فبالدعاء بعد الممات وقبل الممات الحق امسك في ديل أبوك وأمك واقعد تحت رجليهم كبير أو صغير واخفض لهما جناح الذل من الرحمة خل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة من التواضع الدعاء لهم في كل صلاة في كل سجدة مش عايز أقول لك في كل نفس المفروض تفتكر أبوك وأمك أحياء وأمواتا وتدعو لهم خليك من أهل التواضع للوالدين عشان كده افهم صح وتعلم صح وربي نفسك صح وبعد ما تتواضع للوالدين الأصل تعالوا نتعلم التواضع بقى بسي- بقيمه وشيمته الأعلى بالتواضع في عيادة المريض المريض لو بيشتغل عندك لو شغال عندك لو حد أقل منك لو حد أنت شايف أنه فقير خالص أو معهوش فلوس أو حاله في المجتمع تعبان لو حتى كان الزبال وكان مريض عيده عيد المريض وقف جنبه أنفق عليه اديله قد ما تقدر وقت وجهد ومال حاول تكون سبب في كشف الكربة حاول تذكره بالاحتساب دايما عند ربنا حاول تفكره دايما بالرضا والصبر على قضاء الله وقدره وده اللي بنقوله لأختنا لما كانت بتكلمنا الصبر على قضاء الله وقدره من أول أبواب الفرج والله يرزق من يشاء بغير حساب والكلام ده بالاحتساب عشان كده تعالوا نقول للكبار والأغنياء والفقراء تفقدوا بعض تفقدوا المحتاج على فكرة ممكن يبقى حد شكله معاه فلوس وغني بس محتاج كلمة عطف ولا زيارة طيبة ولا نظرة وابتسامة بوش طلق في بشاشة ممكن يبقى حد كبير حد مسكين وحيد ممكن يبقى بتغرب ممكن يبقى في بلد بعيد عن أهله وربنا يا رب يبارك ويحفظ أهلنا في سوريا ويجمعهم بأهلهم اللي بقوا في شبه الشتات وقبلهم أهلنا في فلسطين اللي بقوا في شبه الشتات وأهلنا في بورما اللي حتى ما نعرفش بيتكلموا يقولوا لغة بتقول إيه إلا أنهم يقرؤون القرآن ما هم دول بقوا في الشتات في سوريا في الشتات في لبنان في الشتات في فلسطين في الشتات احنا محتاجين نراعي هؤلاء الناس من التواضع تفقدهم من التواضع السعي في حاجتهم من التواضع تصفح وجوه الفقراء والمحاويج ذوي التعفف والحياء في ناس بتتكسف تطلب في واحدة بتكلمني بتبقى هتموت إنها تقول عايزة حاجة وهي محتاجة محتاجين مواساة بالمال محتاجين تواضع لهم في الحسب أحد القمم الإسلامية بشر بن الحارث يقول ما رأيت أحسن من غني جالس بين يدي فقير وأنا شفتها ما شفتش أحسن من محافظ قاعد في بيت راجل غفير ما شفتش أحسن من رئيس قاعد على طبلية مسكين تعالوا نتعلم من تواضع النبي صلى الله عليه وآله اللي لو قعدنا نقول مش هنخلص اللي كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته اللي كان بشر من البشر اللي كان يحلب شاته ويخدم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في مهنة أهله بيخدمهم في البيت فإذا جاءت الصلاة ذهب إلى الصلاة كل ما أقول هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما كان يخش على صحابته ما كانش حد يقوم ويقولوا لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك كان يقول لهم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كان يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم وكان يتخلف في المسير عشان الضعيف كان يمشي معاه كان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض كان يعقل الشاه يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير كان زي ما بيقولوا يعرف ازاي يتواضع لعبيد الله فرفعه الله وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت إذا سئل لو قعدت أقول مش هخلص لكن الوقت بيخلص والعمر بيخلص وكل حياتنا بتخلص هي الأنفاس دي بالله عليكم استثمروها في التكمل بصفات الكمال من سيد الخلق صلى الله عليه وآله بالتواضع بلاش تخلوا خوسيه اللي هقول اسمه تاني مخيكة يبقى أحسن مننا أو منكم تعالوا نتعلم إزاي نحافظ على بعض نتواضع لله حتى يرفعنا الله تعالوا نخلي دي أخلاقنا في وسط نفسنا وأهلنا ونراجع بيها دايما نفسنا وبالله عليكم لا تنسونا من الدعاء كل يوم بقى يعني مش لازم آه، مرة كده وخلاص إن شاء الله تفتكرونا على طول وكل ليلة تفتكروا ركعتين تهجد لله سبحانه وتعالى تسجدهم لله وتسألوه أن يرزقنا جميعا وكل بلاد المسلمين السخاء والرخاء والطمأنينة ويلمنا على بعضنا ويجعلنا متواضعين لله سبحانه وتعالى نألف ونؤلف نحن وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وكل من له فضل علينا ونراكم دائما بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته